أوقظ صف آية موقف لصحابي بسند ورواية حكايتنا في الدين والدنيا والتقوى والقيم العليا خليكم معانا في رمضان عيشوا في رحاب القرآن عيشوا في رحاب القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج حكاية بس حكاية مش قلت لكم أدي صخر الأسد احنا في رأس محمد في محافظة جنوب سينا أماكن عجيبة أماكن سبحان الله يمكن لا ترى مثلها في العالم لكن الحكاية اللي احنا بنحكيها اللي هي بس حكاية ديا اللي هي قصة مجمع البحرين قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام ده المكان المتوقع اللي كان قاعد فيه موسى عليه السلام وقابل فيه الخضر عليه السلام ويوشع ابن نون ده المكان اللي كانوا بيتين فيه شوف الصخرة اسمها صخرة الأسد لأنك لما تيجي تشوفها من بعيد تحس إن في أسد جاسم قاعد سبحان الله شوف الرأس عاملة إزاي وبص الجسم عامل إزاي المكان ده يمكن الوحيد هنا في المنطقة الصخرة القريبة من ال- هذا الماء يمكن الوحيدة اللي ممكن يقول ان هم ريحوا عندها او بيتوا عندها وبعدين الحاجة العجيبة لما جيت تيجي تقرأ في الكتب يقول لك الحوت اتحرك ازاي الحوت لما اتحرك يا جماعة كان اول ما يقابل المية يجعله يابسا يعني في كتب التفسير كان بيجعل المية يابسا وبعدين اتخذ سبيله في البحر سربا عمل زي نفق كده سبحان الله لاحظوا لاحظوا لاحظوا من أول صخرة الأسد على هذا الماء الممتد أمامه لغاية حوالي 2 كيلو عشان يصب بحر القلزم البحر الأحمر لاحظوا ده بيسموه هنا الخليج الخفي انتوا تعرفوا ان المية في المنطقة دي ما بتجفش سبحان الله بتجف قدام شوية ح- كام 2 كيلو تقريبا يعني الحوت صار المسافة دي تقريبا الى هناك ما انت انت قرأت ازاي في القرآن كلمة عجبا قرأتها ازاي في القرآن ما هو يوشع ابن نون لما شاف المنظر اتعجب اتعجب ازاي حصل ايه اللي حصل للحوت ده فجأة يخلي المية يابسا وبعدين ع- في بعض كتب التفسير الحوت وهو بيتحرك عمل زي نفق في المية نفق نفق في المية سبحان الله سبحان الله بس أنا كنت بحكي لكم الحكاية ووصلنا للموقف الثاني لو انتوا فاكرين في الحلقة الماضية لما الخضرة عليه السلام قتل الطفل موسى شاف بقى فيها دم بقى فيها قتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جاء- جئت شيئا نكرا ده شيء منكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الخضر يقول له ايه ألم أقل لك بيأكد عليه ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا موسى شاف نفسه اعتذر مرتين مرة كان ناسيا والمرة الثانية ما قدرش يصبر وهو يرى نفسا ي- يسفك دمها ويظن أنها بغير حق مع أنها كانت لحكمة وسر سنعلمه الآن إن شاء الله تعالى فراح قال له ايه شوف بقى الكلمة قال له ان سألتك بعدها عن شيء لو انا سألتك عن اي حاجة بعديها فلا تصاحبني ده موسى اللي بشترط هو اللي بيعلمني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا انت بالفعل كده تبقى عذرتني وجزاك الله كل خير فالخضر عليه السلام وافق على شرط موسى ودخلوا قرية القرية دي اول ما دخلوها تعبانين ونبي الله الخضر مع نبي الله موسى ان واحد يضيفهم ان بيت يضيفهم وخدوا بالكم ضيافة المسافر واجبة وضيافته ثلاثة أيام كما قال العلماء عليهم رحمة الله إن حد يضيفهم عايزين ياكلوا محدش عايز يأكل يأكل أنبياء الله شوفوا البخل والبخل بي- في كل حال مذموم بخل العلم مذموم وبخل ان انت تبخل بجاهك على الناس مذموم تبخل بمالك على الناس مب- مذموم تبخل بعلمك على الناس البخل بجميع انواعه في الشريعة الاسلامية حرام انما الكرم في الكرم في كل شيء سبحان الله لما لقوا الأمر كده موسى والخضر طالعين من القرية لقوا سور فيها السور والجدار ده يعني قايل للسقوط هيسقط العجيبة ان الخضر بدأ يشمر عن ساعد الجد وبدأ يبني السور ألا الناس الناس اللي ما ضيفتناش ما رضيتش تطعمنا الناس اللي وقعوا في البخل الشديد ده تعمل معاهم كده فبدأ موسى عليه السلام لما فعل الخضر هذا راح موسى عليه السلام يقول له ايه لو شئت لاتخذت عليه اجرا هم ما ضيفوناش بتعمل لهم كده ليه طب ما تاخد مقابل عليه خد اجر عليها وده حلال ليك ده عمل مباح فراح الخضر عليه السلام ذكره بشرطه وقال له هذا فراق بيني وبينك بس قبل ما يفترقوا بقى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا لا ويقول له في البداية ايه تستطع انت وفي النهاية يقول له تستطع ليه تستطع اه ما كانت تقيلة عليك ما كنتش واخد بالك لكن بعد كده تستطع ده كانت المسألة سهلة ايه اللي حصل بقى قال له ان السفينة كان وراءها ملك الملك ده كان ظالم قراصنة ناس لصوص ناس بيغتصبوا سفن الناس بس الملك ده بقى لا ياخذ اي سفينه معيبه لازم ياخذ السفينه الصالحه السفينه السليمه انا اظن ان السفينه زي ما بيقول الباحث ده انها بالفعل هي جايه مثلا من خليج السويس وكانت في المرسى اللي احنا موجودين فيه حاجه من اتنين يا تطلع على خليج العقبه يا تدخل في البحر الاحمر طب ليه ما بتقولش ان هي تمشي في خليج السويس ما هي لو مشيت في خليج السويس يا جماعه خليج السويس هيبقى تحت سيادة الفراعنة أنذاك كان فرعون موجود وما اظنش ان المكان ده كان فيه قراصنة وكانت الدولة الفرعونية يعني دولة قوية وكانت ممكن ان هي تفعل الافاعيل بمن يفعل هذا لكن اظن ان هي كانت يا اما في البحر الاحمر عند السبائيين من ناحية اليمن يا اما كانت في خليج العقبة عند مجموعة كده عند شبه الجزيرة العربية لأنها كانت دول أو دويلات صغيرة كان ممكن يكون فيها القراصنة دي فبدأ يبين لموسى عليه السلام إن أنا لما عبت السفينة الملك ده كان عمره ما هياخدها ليه هيشوفها معيبة وهم بعد ما هيعدوا الملك هيصلحوا هذا الخرق وهذا يدل في شريعة الإسلام على أن الإنسان يجوز أن يفعل المفسدة الصغرى ليدرأ المفسدة الكبرى آه أنا عيبها ولا تتخذ مني لا أعيب فيها عيب بسيط وما تتخذش مني وبعدين أبقى أصلحها ولذلك قالوا وأما السفينة فكانت لمساكين دي كلمة عجيبة قوي يعني مسكين سفينة ويملكوا سفينة ويبقوا مساكين وغلبة ما خد بالك المسكين ده معاه ما لا يكفيه ممكن يبقى عنده قارب بس بالرغم من كده الوارد اللي جاي منه مش مكفيه عشان كده قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت يا سلام شوفوا الأدب فأردت أن أعيبها نسب العبء إلى نفسه مع أن الله الذي أمره بذلك لم يقل إن ربنا أمرني أن أنا أعيبها لا ينسب الشر لنفسه فيقول فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الغصب حرام طب الغلام اللي انت قتلته الغلام ده لو كان كبر في السن كان هيكفر هو دلوقتي مش كافر لكن لو كان كبر في السن كان هيكفر وكان أبوه وأمه كانوا على الإيمان وكان هيتسبب في كفر أبيه وأمه يا خبر أبيض يعني وبعدين حصل إيه يبقى يقتل وهو صغير ويلحق بأبيه وأمه في الجنة يبقى دي مصلحة لأبيه وأمه بدلا من أن يكفر ويكفر أباه ويكفر أمه لا وربنا سبحانه وتعالى يعطيهم كمان ولدا صالحا أفضل منه ولذلك قال, قال إيه في القرآن كما حكى الله في القرآن وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا عمل إيه قتله طب وبعد ما قتله فأردنا يعني هو بيريد بيرجو من الله أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة يصلهم ويبر بيهم ويبقى صالح زيهم ومؤمن زيهم وهذا الذي حدث بفضل الله تبارك وتعالى فضلة التالتة طب دي قصة الغلام ودي كانت مصلحة للغلام ومصلحة الأبوي ويجتمعوا في الجنة وربنا يبدلهم بغلام آخر شفتوا بقى لو كان موسى عارف قصة الملك اللي هيغصب السفينة ده ما كانش قال للخضر انت خرقت السفينة ليه ولو كان عارف قصة ايه اللي هيحصل للغلام لما يكبر ما كانش هيقول هذا الكلام خدوا السر الثالث بقى كان في راجل صالح شوفوا بقى صلاح الاب بيعمل ايه لما انت تبقى صالح وانت تبقى صالحة ربنا يحفظ عيالك ويحفظ اولادك ربنا سبحانه وتعالى بيقول على هذا الثالث الجدار كان لغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما أبوهم حط الكنز وده يدل على جواز دفن الأموال في الأرض مفيش مشكلة لحفظها دفن ليهم كنز تحت الأرض ومال تحت الأرض ومات الراجل لو كان السور وقع والجدار وقع القوم البخلاء دول كانوا هيسيبوا اليتامى وياخدوا الأموال بغير حق لكن ربك هيقدر ان الجدار ده يثبت ويثبته الخضر من لغايه ما يكبر الغلمان ويلاقوا الجدار ده كبير كده يسقط الجدار امام مش بقى غلامين ده بقوا رجلين يسقط الجدار امامهما ويجد الكنز الذي وضعه ابوهما شوف ربنا حفظهم ازاي ليه عشان ابوهم كان صالحا واما الجدار فكان لغلامين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا شوف الصلاح اصلحي من نفسك ربنا يحفظ لك عيالك اصلح من نفسك ربنا يصلح لك عيالك ويصلح لك ذريتك مش ربنا اقول لكم على مشروع حلو قوي للاولاد اه والله العظيم مشروع حلو قوي قوي قوي للاولاد ويغنيهم ويكفيهم ويحفظهم قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا نعمل يا رب خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا انت تتقي الله وتقول الكلام المظبوط الصواب اللي يرضي ربنا ربنا يحفظ لك اولادك لما حصل الكلام ده وعرف موسى عليه السلام اسرار المسألة عرف الحكمة اللي موجودة عند الخضر والخضر خدوا بالكم نبي من أنبياء الله عشان كده بيقول وما فعلته عن أمري إنما فعله عن وحي وما فعلته عن أمري ويقول له لموسى إيه ذلك ما لم تسطع عليه صبر ما يقولوش تستطع بقى ليه لأن المسألة بقى كده بعد ما اتعرفت بقت خفيفة ذلك ما لم تسطع عليه صبرا والخضر عليه السلام مات عشان الناس اللي بتقول لسه حي ده لو كان لسه حي كان قابل النبي ما قابلوش كان حارب مع بدر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قصة عجيبة قوي وحكاية عجيبة قوي عايز أكتر من كده بس أنا هكتفي بكده عشان نتفرج على أماكن جميلة قوي في سيناء نتفرج على أثار إسلامية في سيناء ونعرف حكاية بس هي هتكون حكاية وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هحكي لكم حكاية حكاية خليكم معايا من ترد الهادي أو قصة في آية موقف لصحابي بسند ورد